مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث أنا كنت في المحاضرة الماضية كلمتكم عن الآيات الأولى من سفر التكوين هكمل نفس التأمل في ال- في الآيات دي هي الآيات كانت بتقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه ثم قال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان الصباح يوما واحدا احنا اتكلمنا عن الارض الخربة كيف ان ربنا خلق منها هذه الطبيعة الجميلة لكن انا عايز اكلمكم النهاردة عن عبارة ليكن نور ليكن نور فكان نور في الأول ربنا خلق مادة النور فيما بعد من هذه المادة خلق الشمس والقمر الشمس لضوء النهار والقمر لضوء الليل ربما أيضا في هذه الفترة خلق الله ملائكة النور البعض بيقول الملائكة دول اتخلقوا في عبارة خلق السماوات والأرض من ضمنها السماوات وكل ما فيها والبعض قال ليكن نور اتخلق فيها ملائكة النور ولكن مع ذلك احنا بنشوف ان الله نفسه نور الله نفسه نور الله نور ليس فيه ظلم البتة كما جت في رسالة يوحنا الأولى وإحنا بنصلي في المزمور وبنقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف وربنا قال لنا أنا هو نور العالم النور ممكن أن يؤخذ بالمعنى المادي في نور الشمس والقمر وممكن يؤخذ بالمعنى الروحي في الكلام عن الله وأيضا في الكلام عن رسله وقديسيه فقال أنتم نور العالم مفروض أن ربنا خلقنا لكي نكون نورا في العالم يهتدي بنا الآخرون ويستنير بنا الناس ده عملنا عشان كده قال فليضئ هكذا نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات المفروض في كل إنسان أن يكون نورا في بيته نورا في المجتمع الذي يعيش فيه نورا مع كل من يتصل بهم من الناس لكن في فرق بين ربنا لما يكون هو النور والبشر لما يكونوا نور لذلك قيل عن الله ان هو النور الحقيقي التانيين البشر انوار من حيث ان نور ربنا بيسطع عليهم زي ما نقول الفرق بين نور الشمس ونور القمر نور الشمس نور ذاتي اما نور القمر فمن النور بتاع الشمس لما بينعكس على القمر لكن القمر في حد ذاته كوكب مظلم كذلك نحن حينما ننير للناس نقول لربنا بنورك نعاين النور الشخص اللي فيه روح ربنا بينير بالروح الذي فيه واللي ما فيهوش روح ربنا يبقى هينير ازاي مش هيقدر ينير زي ما نقول مثلا النور اللي قصادك ده عبارة عن زجاجة جواها السلك منور فلما بتنور مش هي اللي بتنور وإنما السلك المنير اللي جواها هو اللي بينور بيقول أنتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات لأن الله هو نور وإحنا أولاد لله عشان كده اسمنا أبناء النور وفي التسبيحة بنقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا ربنا بيحب النور باستمرار ربنا بيحب النور باستمرار النور كان موجود في خيمة الاجتماع وكان موجود في الهيكل وما زال موجود في الكنيسة زمان كانت الخيمة لابد أن توجد فيها السرج والسرج دي بتضيء زي ما تكون زيت وجواه فتيلة بتضيء وهكذا السرج أو القنديل إن بنحطها أمام أيقونات القديسين هي لا تضيء من ذاتها إنما من الزيت الذي فيها لذلك إذا خلص الزيت تنطفئ الفتيلة الزيت ده رمز للروح القدس كل إنسان بينير بالروح القدس الذي يعمل فيه بالزيت اللي فيه ينير إذا ما كانش فيه زيت يبقى لا ينير هكذا أيضا بالنسبة للشمعة الشمعة عبارة عن فتيلة معمولة من زيت نفس الشمعة أصلها من زيت وجواها الفتيل فبتضيء بالزيت اللي فيه نفس الوضع بيها بنتذكر أن القديسين كانوا نورا للعالم علشان كده احنا لما بنرسم صور القديسين بنحط فوقيهم هالة من نور هالة من نور تذكارا لأن السيد المسيح قال لهم أنتم نور العالم لكن لما نرسم القديسين بدون هذه الهالة يبقى كأننا نسينا أنهم نور للعالم هذا النور الذي فينا ربنا يحب أن يكون منتشر باستمرار ولذلك أخذت في مثل العذارى الحكيمات أن مصابيحهن كانت موقدة مضيئة والزيت كان موجود فيهم وأنا شرحت الحكاية دي قبل كده والسيد المسيح قال لتكن سرجكم موقدة أو مصابيحكم موقدة ومناطقكم مشدودة تكونوا في حالة استعداد لكي يكون النور الذي فيكم هو نور دائم ربنا كان يعني في ظهوره للناس برضه بيكون نور يعني في قصة شاول الطرسوسي ظهر له كنور لدرجة شاول ما قدرش يحتمل هذا النور وعينيه بقى فيها قشور في التجلي ظهر بنفس هذا النور لما خلق ربنا ملائكته خلقهم ملائكة من نور في الأبدية سيظل هذا النور نتمتع بالنور الإلهي لذلك قيل عن أورشليم السمائية إن لا يكون فيها نور سراج ولا نور شمس لأن نور الرب هو الذي يضيئها فهي لا تحتاج إلى النور المادي نور الإنسان بيظهر في حياته الخاصة حتى في عينيه في نظراته بيبان هذا النور ولذلك قال إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا لكن إذا كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون احنا بناخد النور من عمل النعمة فينا بنستنير في المعمودية بنستنير بعمل الروح القدس أيضا بنستنير بالكتاب المقدس بنقول مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي بنقول عن كلام الرب ان هو آه، نور وصيه الرب مضيئه تنير العينين من بعد الايمان ايضا ينقلنا من الظلمه الى النور الكنيسه شبهت بمناره لانها تنير للناس وده في سفر الرؤيا قال سبع مناير اللي هم السبع كنائس هذا النور الذي فينا ينبغي ان احنا نحتفظ به باستمرار اذا مشينا في الخطيه سنسلك في الظلمه عشان كده قيل ان النور جاء الى العالم والناس احبوا الظلم اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره فدايما الخطيه بترمز اليها الظلمه والبر يرمز اليه النور وربنا بيقول لا تشترك في اعمال الظلمه غير المز- المثمره لا تشتركوا في اعمال الظلمه غير المثمره بل بالحري بكتوها اعمال الظلمه دي اللي هي الاعمال الخطيه لانها تحدث في الظلمه اللي بيتآمر بيتآمر في الظلمة واللي بيخدع بيخدع في الظلمة واللي بيكذب بيكذب في الظلمة واللي يرتكب الخطية بعيدا عن أنظار الناس إنما يرتكبها في الظلمة ففي أعمال الخطية دي بيسموها أعمال الظلمة أعمال الظلمة دي هي اللي في الآخر في آخر الحياة ينتقل أصحابها الى الظلمه الخارجيه قال ان الاشرار بيرميهم الرب في الظلمه الخارجيه يعني ايه في الظلمه الخارجيه يعني بيرميهم بعيدا عن النور اللي هو نور الله ونور القديسين بيعيشوا بعيد اللي هو نور اورشليم السمائيه في الابديه فبيبقوا في هذه الظلمه الخارجيه لذلك لما أشرق الإيمان قيل إن السالكين في الظلمة أشرق لهم نور عجيب الظلمة أيضا ترمز إلى الحزن في الفترة اللي هي من الساعة السادسة إلى التاسعة في وقت صلب المسيح قيل كانت ظلمة على الأرض كلها يعني الطبيعة محتجة على خيانة البشرية وعلى قسوة البشرية وعلى تنكرها لمن أحسن إليه الرسول بيقول لنا فلنخلع أعمال الظلمة والسيد المسيح بيقول سيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام فليكن نور من جهة النور المادي اللي في الشمس والقمر وفي كواكب السماء المنيرة ولكن أيضا النور الذي يستنير به العقل وتستنير به الروح ويستنير به القلب تقول في عقليات مستنيرة نفوس مستنيره يعني فيها النور نور الروح ونور الفكر ونور الثقافة لكن الناس اللي ما عندهمش هذه النور نفسياتهم مظلمة فربنا بيقصد بالنور المعنى المادي والمعنى الروحي والمعنى المعنوي ان اولاد الله يكونوا انوار على الارض بيشرقوا للارض وهذا الاشراق بيمنع الظلمة التي فيها وبيقول ربنا دعاكم من الظلمة إلى النور الأشرار بيعيشوا في الظلمة لأن النور يكشفهم يخافون من النور لئلا تظهر أعمالهم الشريرة فدايما يعملوا في الظلمة يهوذا لما دبر مؤامراته ضد المسيح كان بيشتغل في الظلمة عشان محدش يحس بيه من تحت لتحت في اختفاء عشان ما يبانش كل عمل بتخاف انه ينكشف امام الناس ويجيب لك متاعب او فضيحه اعرف ان هو من اعمال الظلمه من اعمال الظلمه عشان كده بيقول لا تشتركوا في اعمال الظلمه غير المثمره بل بالحري بكتوه الظلمه موجوده على الارض ربنا لما كانت فيه ظلمه لم يقل لا تكن ظلمه وانما قال فليكن نور يعني مشي في العمل الايجابي فكان نور وبقيت الظلمه وبيقول الكتاب وفصل الله بين النور والظلمه ودعا الله النور نهارا والظلمه دعاها ليلا فصل بين النور والظلمه ولذلك قال الكتاب أية شركة بين النور والظلمة أو بين المسيح وبلعام أولاد الله مفروض أنهم ينفصلوا عن عن الظلمة وعن أصحاب الظلمة لأن أهل المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة وقال في المزمور الأول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاه لا يقف وفي مجلس المستهزئين لا يجلس اذا مفروض هذا الفصل بين النور والظلمه لكن في العالم اهو موجود الاثنين مع بعض موجود الشر والخير موجود الحنطه والزوال وسيبقيان معا الى يوم الحصاد لكن انت مفروض تفصل نفسك عن أعمال الظلم كانوا في الكنيسة زمان بيفصلوهم فكان الخطاة ما بيسمحوش ليهم يخشوا الكنيسة إلا بعد التوبة وبعد فترة تأديب كانت تطول أحيانا وكان الخاطي من دول بيقف خارج الكنيسة يتضرع إلى الداخلين والخارجين أن يصلوا من أجله وفي قصة خاطئ كورنثوس بولس الرسول وبخ هؤلاء الناس انهم استبقوا ذلك الخاطئ وقال لهم اعزلوا الخبيث من وسطكم فكان فيه حكم عزل هؤلاء الناس اللي بيسموها excommunication يعني يبقى ex يعني بره communication جايه من community يعني الجماعه ف excommunication يعني يبقى خارج الجماعه يبقى مفصول عن الجماعه يبقى عمليه عزل او عمليه فرز وطبعا في الابديه بيعزلوا دول بيدخلوا الى المدينه المنيره ودول بيروحوا في الظلمه الخارجيه وهذا العزل ايضا بين النور والظلمه هو اللي ورد في قصه لوط البار لما جاله الملكين وقالوا له اهرب لحياتك لا تقف في كل الدائرة مش أصول النور يختلط بالظلمة الموجودة عشان كده بطرس الرسول تكلم عنه وقال كان البار يعذب نفسه يوما بعد يوم بمناظر الناس الأشرار اللي موجودين في سدوم المهم انك انت ليس فقط تنفصل عن الظلمه وانما لابد ان يكون لك تاثيرك كنور في المجتمع الذي تعيش فيه يعني اسال نفسك من الذين امكنني ان انير لهم الطريق الذين استنيروا عن طريقك دول قد ايه ايه تاثيرك في المجتمع في ناس بيخجلوا انهم يشهدوا للنور بينكسفوا من البر لان تاثير الاشرار اكبر لذلك داوود النبي بيقول تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم اخزع ما اتكسفتش تلاقي الانسان المتدين احيانا يخجل من تدينه امام غير المتدينين ليه ما يكونش نورك ظاهر للناس المسيح بيقول فليضئ هكذا نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات احنا في الكنيسه باستمرار بنحتفظ بهذا النور اما النور الذي يرمز الى الملائكه اللي جوه الكنيسه لا اما النور الذي يرمز الى كلمه الله اللي جوه الكنيسه لا اما ان النور الذي يرمز الى الاعمال الطيبه التي ينبغي ان تكون داخل الكنيسه النور موجود في الهيكل والنور موجود في المنجليه اللي بيقروا فيها الانجيل والنور موجود اثناء تقديس الاسرار المقدسه معرفش هل الولد الصغير اللي بيمسك شمعه في ايده وبيلف ورا الاب الكاهن بيتذكر ان الحياه المقدسه هي حياه نور ولا لا يا ريت ايضا كل واحد يقول انا اخجل من الاعمال التي اعملها في الظلمه انا اخجل من الاعمال التي اعملها في الظلمه الحاجه اللي ما اقدرش اعملها قصاد الناس بلاش اعملها في الخفاء لان دي اسمها اعمال الظلم اعمال الظلمه بتنتج موتا اما اعمال النور فتنتج حياه قال الله ليكن نور فكان نور بالنسبه للماده ولكن كان نور آخر اللي هو الملائكة لأنهم ملائكة من نور وأعمالهم أعمال نور وحتى هؤلاء الملائكة انطفأ نور بعضهم وأصبح ظلاما اللي هو الشيطان وأتباعه وفصل الله بين النور والظلمة فأسقط الشيطان من درجته وانزله من مكانته في السماء لتبقى السماء فقط للذين يفعلون مشيئه الله ولما الله خلق الانسان وضع فيه هذا النور ايضا النور موجود في العقل والنور موجود في الروح والنور موجود ايضا في سكن الروح القدس داخل الانسان فربنا اعطانا التمهيدات الكافيه للنور ويحب باستمرار ان يكون هناك نور الكنيسه لما بترسل الخدام بتوعها بيقولوا بتقول لهم ليكن نور اذهبوا وانشروا النور في كل مكان حتى لا يعيش الناس في الظلمة الظلمة ربما تكون الخطية والظلمة تكون الجهل فالناس اللي بيستديروا بيستنيروا من الجهل بالمعرفة ويستنيروا بالتوبة من ظلمة الخطية وهكذا يعيشوا مع ربنا نكتفي بكده اتفضلوا نصلي